السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله حكاية آية اللهم فقهنا في آيات كتابك العزيز يا رب اللهم فقهنا في آيات القرآن ذي الذكر في آيات القرآن المجيد القرآن الكريم كريم لأنك لما بتروح تزور واحد كريم بيديك ويديك ويديك كل ما هتفتح المصحف كل ما هتلاقي عطاءات من القرآن ليك في حياتك تملى عليك حياتك بكرم القرآن الكريم النهاردة مع آية جبارة آية بتقول لك طلع الطاقة اللي جواك آية بتقول لك إن أنت جواك جواكي طاقه جباره على التغيير وعلى احداث اعمال عظيمه كل يوم بس احنا مش قادرين نطلع الطاقه اللي جوانا وفي نفس الوقت بتقول لك حقيقه صادمه ان اللي انت بتبنيه دلوقتي في الدنيا هو ده اللي انت هتطلع عليه لحظه البعث بالظبط هنشوف مع بعض قول الله سبحانه وتعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار يعلم ما جرحتم كلمة الجرح دي كلمة قوية جدا ان دي اسمها جوارح ان القرآن يقول ان, الجو... إن دي اسمها جوارح وان دي انت بتجرح بيها يعني بتعمل بيها طاعة ومعصية ويسمي الطاعة أو المعصية جرح ده معناه إيه يا إخوانا الجراحة إن واحد يجيب مشرط ويعمل عملية ويفتح بطن يطلع ورم أو يزرع جهاز معين جوه الجسم دي الجراحة الكلمة جرح دي يقول لك الجوارح اللي هي الحيوانات الضارية الأسود الصقور الفهود اللي بتشق الدنيا شقة عشان تطلع الغنائم عشان تأتي بالغنائم التي لا يستطيع سواها أن يأتي بها سموها الجوارح لأن هي بتاع الجرح لا يكون إلا بعد بعد شق بس مش شق بلا هدف شق من اجل الوصول لهدف الوصول لغنيمه الوصول لمقصد إزالة شيء هو ده الجرح في اللغة ومنه كلمة الجراحة فكلمة الجرح دي كلمة قوية جدا جت مع الجوارح المرأة الصغيرة اللي يقول لك ذات رحم مقبل دي شكلها كده ممكن تجيب 10 عيال اللي هيتجوزها مثلا يسموها جارحه يعني سياتي من ورائها خير عظيم وغنم عظيم لمن سيتزوجها المهره القويه الشابه الفتيه كده اللي هي بقى صاحبها اشتراها دي لو زوجها المهره دي ستاتي له بنتاج عظيم يسموها جارحه يبقى كلمه الجرح دي معناها ان ممكن يجي غنائم عظيمه ولكن بعد الشق والفتح بعد الشر يقول لك علم الجرح والتعديل الجرح يعني في واحد مجروح لو صبرنا غور حاله لفوجئنا انه لا يؤخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي واحد عدل ده يؤخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك وضع يده على الجرح يعني على اصل المشكله حط ايده على لب الموضوع يعلم ما جرحتم يبقى كلمة جرحتم أي فعلتم من طاعة أو معصية ما كسبتم من طاعة أو معصية يبقى لما ربنا يقول إن دي جوارح وإن العمل ده جرح يعني معناها أنت تقدري زي الجوارح كده زي الصقور والفهود أنت تقدر كل يوم تعمل غنائم عظيمة أنت جواكي طاقة جبارة زي الطاقة اللي جوه الفهود والأسود وال... والصقور أنت جواك طاقة عظيمة تقدر تعمل أعمال عظيمة كل يوم طلع الطاقة اللي جواك طلع البطل اللي جواك طلع الطاقات الجبارة اللي ربنا أودعها جرحها داخلك ويعلم ما جرحتم بالنهار ازاي ان الانسان ممكن يشق الحياة شق زي الأسود كده ويصل إلى غنائم عظيمة وممكن يجرح بلسانه قلب إنسان أو قلب إنسانة بتحبه ممكن يجرح بسوء الظن عرض إنسان أو عرض إنسانة ممكن يجرح ممكن يبقى يبقى زي الجوارح كده بيجرح وبينهش الأعراض وممكن ده وممكن ده والخلاصة ان جواك طاقة كبيرة جدا وان جوارحك دي بتاعت ربنا يعلم ما جرحتم بالنهار كلمة بتشجعنا يعني ربنا يعلم انت هتعمل ايه بكرة ربنا يعلم انت هتعمل ايه الليلة ربنا يعلم انت هتعمل ايه بجوارحك دي يبقى انت تحت نظر الله يا بختك لو اجتهدت فيه غنائم بقى حياتك كلها طلب علم ودعوة الى الله وكسب رزق بالحلال الطيب وصلة رحم وبر جيران وبر والدين وحسن خلق واخوة وكلام عن الله ما جرحتم ما جرحتم دي معناها ان في اعمال عظيمه يمكن ان تخرج من هذه الجوارح انتوا اقوياء انتوا عاملين زي الجوارح كده اللي بيسموهم في في اللغه الجوارح اللي بتقدر تجيب الفرائس العظيمه انتوا اقوياء انتوا جواكم قوه كبيره انتوا عاملين زي المرأة اللي اسمها جارحة ممكن يأتي من ورائها غنم عظيم وتلد يعني رجال ونساء لزوجها انتوا ممكن تعملوا غنائم كتير قوي انتوا اليوم له قيمة في حياتكم اليوم والساعة ممكن يجي من وراه خير كبير قوي مضيعين عمركم ليه مضيعين وقتكم ليه مضيعين طاقتكم ليه ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه كلمة جبارة يبعثكم المفسرين على اختلافين فيها القول الاولاني يبعثكم اي يوقظكم يعني البعث هنا هو الصحيان يعني اللي كل يوم الصبح بتصحى يبعثكم في ايه يبعثكم بالنهار كل يوم الصبح بتصحى من النوم فك... طب ربنا جاب لفظ البعث ليه عشان كل لحظه عينيكي بتفتح افتكر ان ده نفس احساسك ساعه ما تصحي يوم القيامه بالظبط يا جماعه لا تموتون كما تنامون ولا تبعثون كما تستيقظون بالظبط يا جماعه يبقى كل يوم بتصحى الصبح وتفتح عينيك دليل على قدره الله على البعث كل يوم المعنى الثاني يبعثكم ايبعثكم يوم القيامه يعني ايه فيه قال الشوكاني في تفسير فتح القدير قال الشوكاني يبعثكم من القبور في ذلك الذي قطعتم فيه اعماركم طبعا التفاسير ليها مزايا خطيره لما اقول لك الشوكاني ايه الشوكاني الشوكاني ده تفسير عظيم يعني وعلى فكره هو قريب يعني مش بعيد قوي يعني يعني مش من 500 سنه ولا من 1000 سنه الشوكاني وكان من ائمه الدين المجتهدين الشوكاني من النوع اللي بيجيب لك اقوال كتير للمفسرين في الايه فيبدا يربطك جامد قوي باقوال المفسرين ويفتح افقك في الايه ويجيب لك ده قال ايه وده قال ايه وده قال ايه وبطريقه لذيذه وسهله فعلا ممكن ناس كتير جدا تستفيد من كلام الشوكاني ف ف فكل تفسير له مزايا كل تفسير له له شخصيه لما نفهم ميزه كل تفسير نقدر نحدد ايه التفسير اللي في رمضان مثلا نختم منه فهم القران او اللي نقرا منه كل يوم فهم صفحه وهكذا يبقى ثم يبعثكم فيه يبعثكم فيه فيما جرحتم يعني ايه يبعثكم فيما جرحتم يبعثك في عملك يعني ايه يبعثني في عملي يعني والله اعلم بمرادي اللي انت بتبنيه دلوقتي هو اللي انت هتقوم عليه يوم القيامه في واحد هيقوم يوم القيامه من القبر على خرابه هو اللي خربها على نفسه بالسيئات في الدنيا في واحد هيقوم يوم القيامه على قصر على فيلا على نعيم هو اللي زرع في الدنيا ثم يبعثكم فيه هتقومي يوم القيامه في اللي انت بنتيه في الدنيا واللي انت زرعته في الدنيا معنى جبار معنى جبار اللي احنا بنعمله الوقت ده هنحصده لحظه البعث مش ثم يدخلكم الجنة بناء على الطاعة والمعصية ده من أول لحظة يوم القيامة ده من لحظة البعث من القبور من أول لحظة البعث فيه في اللي أنت بنيته واللي أنت زرعتيه هو اللي أنت هتحصده في لحظة البعث ثم يبعثكم فيه في اللي انتوا جرحتموه من اول الايه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار يتوفاكم بالليل يعني ايه يتوفاكم قالوا التوفي من الاستيفاء يعني ايه يعني انا است... انا اخذت حقي فاستوفوي فاستوفوي استوفيته لم ادع جنيه عليه ليا ولا درهم عليه ليا ولا دينار عليه ليا استوفيت حقي يبقى يتوفاكم الله يستوفي الانفس مفيش ولا نفس هتفلت من قهر الله بالنوم ولا نفس ولا شارون ولا نتنياهو ولا ترامب ولا بوتين ولا الكل ولا ماكرون ولا الكل الكل مقهور وهو الذي يتوفاكم بالليل النوم له قوانين غير قوانين اليقظه يا اخواني وده من معجزات النوم اللي ربنا جعلها في ذلك المخلوق العجيب اللي اسمه النوم النوم له قوانين زمان مختلفه انت بتشوف الحلم في 30 ثانيه تصحي تقعدي تحكيه في ساعه ازاي ده انت شايف ده, ده انت كل اللي انت نمتيه دقيقه شفت في دقيقه كده لقطتين قعدت تحكيهم ساعه النوم له قوانين زمان مختلفة النوم له قوانين مكان مختلفة الواحد ينام في أوضة 2 متر في 2 متر ينام يحلم إنه في جنة واسعة وقاعد يجري هو أصلا المكان اللي فيه ضيق النوم له قوانين إحساس مختلفة اتنين يناموا جنب بعض على سرير واحد واحد يحلم حلم جميل ومراته تحلم كابوس هما الاتنين جنب بعض وفي نفس الظروف وفي نفس درجة الحرارة النوم له قوانين إبصار مختلفة الواحد مغمض عينيه ونام في خرابه وقعد يحلم بجنه وقعد يحلم بفواكه ونام في خرابه اصلا النوم له قوانين النوم مخلوق عجيب وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني لما واحد يموت يقولوا ايه توفي طب ينفع يقول توفى فلان توفى في ناس تقول لا على فكره ينفع وقال المفسرون ينفع بس على معنى ايه توفى اي توفى رزقه واجله استوفى رزقه لاخر لقمه استوفى اجله لاخر نفس عشان كده اللي نام يقول لك توفى انا نمت لانه توفى ما كتب الله له من العمل في ذلك اليوم استوفى اللي ربنا كتبه له استوفى رزقه وفي ذلك اليوم فينفع توفي وينفع ايه توفى على هذا المعنى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يا, يا انسان يا قوي في ثم يبعثكم فيه بتصحى كل يوم بالنهار او يوم القيامه هتصحى على اللي انت مت عليه وعلى اللي انت عشت عليه ليقضى أجل مسمى ساعة ما الأجل هيخلص بالنفس كل حاجة خلصت ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون كلمة كبيرة أوي عايزين نقف قدامها ثم ينبئكم النبأ ده الخبر العظيم الذي إذا سمعته شغلك عما سواه ينبئكم بما كنتم تعملون أخطر خبر يوم القيامة هيهز قلبك وكيانك عملك الدنيا هو حصل ايه هو البلد الفلانيه حصل فيها ايه هو المشكله الفلانيه والواحد قاعد يتابع يتابع وناسي نفسه انت فين عند ربنا واحد يجي يكلم الشاب عن الجنه او النار في القهوه يقول له يا عم الدنيا مليانه احداث كلمني في الدنيا يا عم اخطر خبر هيشغلك يوم لو انت مت النهارده ونزلت تحت التراب انا تعطي واصغر معصيه هتشغلك اكبر من اكبر حرب عالميه حصلت في تاريخ البشريه اصغر طاعه هتفرحك اكتر من اكبر خبر حصل انا مش بقول ما نتابعش الواقع انا بقول نفهم ان ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الانباء الخطيره يوم القيامه هي عملك طاعتك ومعصيتك هو ده اللي قلبك هيعصف بيه بسبب الطاعه والمعصيه غير ان الانسان ساعات بيعمل جرايم وهو مش عارف ايه يعني ده انا بقى بنت كانت بعد كده وقعت في الزنا فبعت للي بتقول له انا احسست ان ثوبي الابيض صار فيه بقعه متسخه بقعه متسخه وقعت في الزنا ومش عارف راحت فين وعملت ايه بقعه مت... هي مش مقدره اللي عملته عشان كده ثم ينبئكم انتوا بتعملوا حاجات عظيمه وانتوا مش حاسين بتعملوا جرائم وانتوا مش حاسين بتعملوا عظائم في الطاعه وانتوا مش حاسين هعرفكم بقى قيمه اللي انتوا كنتوا بتعملوه في الخير او في الشر وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه كلمه جباره يا جماعه الحفظه اللي هي الملائكه يعني ايه حفظه اه عارف انت هتقولي دلوقتي حفظه بيحفظوا علينا اعمالنا بيحفظوا كل اللي هنعملوه دلوقتي انا بسمع كلمه دينيه انت دلوقتي وانت دلوقتي بتسمعها انا بقولها يرسل عليكم حفظه يحفظوا عليكم اعمالكم على فكره في ثلاث اقوال تانية اتنين يحفظوا عليكم علمكم ايه علمكم يعني انت دلوقتي سمعت ايه وتفسير ايه العلم ده في ملك لكل واحد منكم ومننا ده تعلم الايه دي يوم القيامه تتسال عنها عن علمه ماذا عمل به يا راجل انا في ملائكه بتحفظ عليا المعلومات اللي انا بعرفها في الدين ايوه كل المعلومات اللي انت تعرفها في الدين هتتسال عنها كل الايات اللي انت عارفها والاحاديث اللي انت عارفها هتتسال عنها امام الله ثلاثه يحفظون عليكم اجلكم الاجل بالنفس عشان كده في قول الله انما نعد لهم عده قول ابن عباس نعد لهم الانفاس انت ليك مثلا 6 مليون و... ولا 26 مليون و350 الف و264 نفس مش هيبقوا 250 60 نفس نعد قال بالانفاس اسماعيل السدي قال نعد لهم الساعات العمر بالساعات يعني ف... القصه يحفظون عليك اجلك انت اجلك مكتوب بالنفس بالنفس كما يقول ابن عباس القول الرابع يحفظون عليك رزقك لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس جبريل في روع حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام هذا ما حدش يقلق على رزقه ولا على اجله القصه خلصانه ولا حد يفتكر انه يلعب في القصص دي القصه خلصانه امال احنا بنسعى ليه كل ميسر لما خلق له بنتعبد لنا بالسعي السعي عباده السعي عباده لسه كنت واقف مع بعض اخواني النهارده كده دكاتره بقى وجايين من الخليج وناقمين على الشغل في مصر وقلت له انت رايح تشتغل انت هتشتغل محتاجه ومش محتاج لان الشغل قيمه في الدين انت هتستمر في عملك الحكومي لان الشغل قيمه في الدين يبقى احنا بنسعى ليه احنا بنسعى عشان نرضي الله بالسعي بتاعنا لان دي قيمه في الدين العمل والشغل والكسب الرزق من اكل من اكل العيش اكل العيش من كسب اليد ده قيمه في دين الله سبحانه وتعالى يبقى يرسم عليكم حفظ عن ايه يحفظون عليكم اعمالكم يحفظون عليكم علمكم يحفظون عليكم اجلكم يحفظون عليكم ارزاقكم باللقمه مش هتموتي ناقصه لقمه قصه جباره يعني يعني سبحان الله العظيم ف يعني كان في احد اخواننا انا مش عارف القصه بصراحه يعني انا لما اشهدها ولكن هي اثر فيها المعنى اللي فيها يعني واحد بيبلع فوله سودانيه دخلت فوله فول سوداني دخل في القصبه الهوائيه بدل ما ينزل في بالعوم خدوه خرجوها بالمنظار الراجل حاططها طبعا ما فيش انزيمات هاضمه فخرجت زي ما هي ما فيش انزيمات هاضمه في القصبه الهوائيه حاططها كده على طبق وهو بيخلص بقى العمليه وكده جه واحد صاحبه فوله ايه يا عم فوله حلوه قام واخدها وبلعها سبحان الله العظيم اللي وقفت في القصبه الاولانيه الفوله دي مش رزقه ودي رزق الراجل اللي جاي في المكان ده عشان ياخدها ومش واخد باله اصلا دي ايه دي و... أرز... الارزاق عجائب عجائب عجائب وليقرا سوره الذاريات من اراد ان يذهل بتصريف الله في قضيه الرزق وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت الموت بيجي لك وأنت لوحدك أحدكم توفته رسلنا توفته رسلنا مش ربنا قال يتوفاكم ملك الموت هو ملك ولا ولا 100 ملك هم رسل ولا ملك لا ملك الموت ده ده ال- ال- اللي بيخرج الروح وبيسلمها فورا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب لفريق ال- اللي توفي الارواح بقى اللي بيصعد بقى للسماء فيفتح لها ابواب السماء وتغلق دونها ابواب السماء الرسل دول عددهم قد ايه الاف مؤلفه فيجلسون منه مد البصر الاف مؤلفه ساعه الموت انت هتلاقي الاف مؤلفه قوه ملائكيه جايه تاخد روحك وتصعد بها الى الله سبحانه وتعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون لا يفرطون في الروح لا يف... ما... لا نص ساعه بدري ولا نص ساعه متاخر مش موظف حكومه طب اما القعده حلوه بقى امشي بعد الدوام او طب انا مستعجل اما امشي ربع ساعه ازوغ و... في اللحظه ما... لا يفرط في رزق ولا يفرط في اجل ولا يفرط في روح تمام ف يعني معاني جباره قوي يا جماعه الايتين اللي احنا بنتكلم فيهم دول حول قول الله ويعلم ما جرحتم بالنار ان ربنا يعلم كل حاجه ان ربنا عليم بيك وربنا عليم بحالك وربنا عليم بكل شيء انت عايش فيه وكل لحظه انت حاسه بيها علم الله ال- ال- العظيم وعلم الله الشامل وعلم الله سبحانه وتعالى قد ايه لازم يعني نفهم القرآن وقد ايه لازم نعيش مع آيات القرآن وقد ايه لازم القرآن ينور قلوبنا وقد ايه لازم القرآن يبقى عزيمة جبارة لينا وقوة دافعة على مواجهة الحياة بالعمل الصالح ويعلم ما جرحتم بالنهار ربنا بيقول لك اشتغل اشتغل بهذه الجوارح اكسب بيها شق الدنيا وطلع الغنائم اجتهد اجتهدي اوصلوا الى الله سبحانه وتعالى بالاجتهاد اه، اه، ويعلم ما جرحتم بالنهار آية عظيمة ثم يبعثكم فيه اللي انت عشت عليه اللي انت بنيته في الدنيا هو اللي انت هتجنيه من اول لحظة بعث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في القرآن ونجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته نسأل الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا المقطع الجاي إن شاء الله بإذن الله أنا ما حبيتش أقول المرة دي عشان ما أطولش عليكم في المقطع انا كنت اقول طب الايه دي علاقتها بالايه اللي قبلها ايه عارفين الايه اللي قبلها ايه سوره الانعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ايه جباره ايه جبار ربنا بيقول لك انا اعلم قد ايه انا علمي ايه العلم الله المذهل طب تعالوا بقى نعيش مع علم الله المذهل ولكن في المقطع القادم باذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير